تجلت في الورى فاهتف بها واجعل لقلبك من ضرى إنا فتحنا والفتوح ميسرا ميسرا فتحا مبينا ليس فيه تعسرا أسماؤه الحسنى تجلت في الورى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأحبابي في الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين أما بعد مفاتيح الرزق وصلنا للحلقة الرابعة في سلسلة مفاتيح الرزق أخطر سلسلة مفاتيح الناس مكتئبة الناس محبطة الناس تايهة الناس متبهدلة الأسر فيها تشقق أسري بسبب ضيق الرزق الجنيه بيجي بطلوع الروح نوسع أرزاقنا إزاي دخلنا يزيد إزاي مصروفنا الشهري يزيد إزاي أوسع على مراتي وولادي إزاي عايز أنا عايز أعيش أنا عايز يبقى معايا فلوس هو ده مطلب شرعي اه مطلب ربنا اباحه في الشرع وادانا سلسله مفاتيح الرزق تعالوا النهارده بقى في الحلقه الرابعه ناخد شويه مفاتيح خطيره يا شباب اول مفتاح هبدا بيه النهارده باذن الله سبحانه وتعالى التثبيت ورد يومي من الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم تثبيت ورد يومي من الصلاة على رسول الله أيوة النبي عليه الصلاة والسلام عند نصف الليل قايم يقوم الليل فأبي بن كعب قايم يقوم الليل في نفس الوقت هو كمان كان بيقوم نصف الليل مع النبي عليه الصلاة والسلام فقابل النبي فبيسأل النبي سؤال كده قبل ما يدخل يصلي بقى فبيقول له يا رسول الله إني أكثر من الصلاة عليك أنا أصلا بصلي عليك كثيرا يا رسول الله إني أكثر من الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي أنا يا رسول الله ليا ورد دعاء كل ليلة مثلا نص ساعة أو مثلا خمسين دقيقة كل ليلة يا رسول الله ليا ورد دعاء أخلي لك قد ايه من ورد الدعاء بتاعي بقى كم أجعل لك من صلاتي فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له ما شئت اللي انت عايزه قال له اجعل لك ربع صلاتي يعني يا رسول الله لو انا بدع ربنا 40 دقيقة كل ليلة مثلا في قيام الليل اخلي 10 دقائق صلاة عليك يوميا ثابتين قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك كل ما هتزود صلاة عليا كل ما الخير هيزيد في حياتك كلمة جبارة وإن زدت فهو خير لك كل ما هتزودي صلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام كل ما الخير هيملى حياتك كلمة عظيمة يا جماعة عايزة تتكتب كده وتعلقها قدامك قدام السرير بتاعك كده عشان تفضل تفتكرها كل يوم تنام على الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسيدنا ابي بن كعب سخن بقى قال له يعني انا كل ما ازود الخير اللي هيجي لي من ورا الصلاه على الرسول اكبر من الخير اللي هيجي لي من ورا الدعاء قال له اجعل لك نصف صلاتي قال له ما شئت وان زدت فهو خير لك الله اكبر قال له طب اجعل لك ثلثي صلاتي يا رسول الله قال ما شئت وان زدت فهو خير لك خير لك يا ايه المقارنه هنا المقارنه هنا بين الصلاه على الرسول عليه الصلاه والسلام والدعاء يعني الصلاة على رسول الله ممكن ربنا يعمل لك بها اكتر من الدعاء قال له اجعل لك صلاتي كلها طب يا رسول الله الورد بتاع الدعاء اليومي كله اخليه ورد صلاة عليك مش معناه ان انا ما ادعيش ربنا انما معناه اعمل لك ورد يومي صلاة عليك يا رسول الله قال اذا تكفى همك ويغفر ذنبك تكفى همك وفي رواية تكفى ما أهمك من أمر الدنيا والآخرة إذا تكفى همك ويغفر ذنبك مشاكل الدنيا كلها تتحل تكفى همك ومشاكل الآخرة كلها تتحل يغفر ذنبك كلام جبار يا جماعة كلام عظيم ده ثواب ايه تكفى همك ويغفر ذنبك ده ثواب ايه ثواب تثبيت ورد يومي من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سلام على الجمال يبقى ده اول مفتاح خدناه النهاردة غير الست مفاتيح اللي خدناهم في الثلاث حلقات اللي فاتوا مفتاح تثبيت ورد يومي من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي صيغة صيغة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أو عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام طب قد إيه يا عم 10 مرات 50 مرة 100 مرة خمس دقايق ربع ساعة أنت وفتح الله سبحانه وتعالى عليك وشوف وقت واقعي بالنسبة لك انك تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام فيه المفتاح التاني في حلقة النهاردة ملازمة الاستغفار شوفوا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه والحديث ده انا شفته بعيني في شاب قابلته في الحرم المكي وانا بعمل عمره في مره من المرات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث حسنه احمد شاكر في تحقيقه لمسند الامام احمد رحمه الله من لزم الاستغفار لازم عارف يقول لك ده فلان ملازم اول يعني إيه ملازم لاسم البوليس دي مرحلة تعادل في الطب كده طبيب مقيم يعني قاعد في المستشفى من لزم الاستغفار بقى هو والاستغفار اصحاب بقى الاستغفار لازمة على لسانه يقعد يركب مواصلة يقول استغفر الله العظيم يدخل بيته يا رب اغفر لي يصحى من النوم يا رب اغفر لي من لازم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا جعل الله له من كل من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب يعني الاستغفار بيفتح لك ابواب رزق لم تكن تتخيلها ما انساش شاب قابلته في الحرم وانا بعمل عمره قال لي انا عايز احكي لك قصتي قال لي انا قعدت اسبوع كامل استغفر ربنا في الحرم قال لي قعدت يوم كامل بقى في التاني في التالت قال لي قعدت اسبوع يا دوبك بس على قد النوم والاكل وطول الاسبوع قاعد في الحرم ملازم للاستغفار قال لي بعد اسبوع لقيت واحد جه قاعد جنبي قال لي يا ابني انا انا انا مش عايز تشتغل انا عندي فندق و... وعايز محاسب تيجي تشتغل لي محاسب قال له بص يا ابني انت شكلك صالح كده وقلب اتفتح لك كده وحاسس انك مركز في حالك وفي الذكر انا عندي مجموعه فنادق اصلا حوالين الحرم ومحتاج حد يمسك حساباتها كلها يبقى مدير حسابات تيجي تمسكها لي ويا والله العظيم اقسم برب العزه يا جماعه هذا حدث معي في الحرم قال له يا ابني وانا عندي بنت لو عايز تتجوز هو الشاب ده قال لي ان هو كان خاطب اصلا يعني قال له انا عندي ده شاب سعودي مش شاب مصري قال له يا ابني وانا عندي بنت لو عايز تتجوز تعالى اجوزها لك تعالى اجوز لك بنتي وأرتج- الشاب وهو قاعد يتكلم انا طبعا قاعد اسمع انا خلاص انا انا فصلت عن الدنيا انا ما عدتش اصلا قادر اتحكم في نفسي من البكاء من التاثر وبيقوله وهو مش عارف يتحكم في نفسه هو قاعد يعيط وانا قاعد اعيط وقاعد يحكي لي وبيبكي وانا قاعد اسمع وانا يعني ببكي قدامه من التاثر الرهيب صدق الله العظيم فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا سيدنا نوح بيقول له ربنا انا دعيتهم يا رب فسيدنا نوح بيقول له اول حاجه دعيتهم اليها الاستغفار طب ليه ليه سيدنا نوح بدا بالاستغفار لان سيدنا نوح يريد انه يفتح نفسهم للدين فبيوجههم للعباده اللي لو بداوا بيها عطاءات ربنا هتنهمر عليهم والرزق هيوسع فيبداوا يحبوا الدين فبدا بالحاجه اللي تفتح النفس نفسك هتتفتح للحياه لو لازمت الاستغفار فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا ما تخافش هيغفر لك ويتوب عليك طب هيعمل لي ايه بقى لو انا استغفرت وسبت المعاصي اللي بحبها عشان ربنا وعملت الطاعات اللي تقيله على قلبي عشان ربنا يرسل يرسل مجزوم يعني استغفر يرسل يقين يرسل السماء عليكم مش يرسل المطر مش يرسل السحاب يرسل السماء هو اللي بينزل من السماء بس مطر بي- الخزاين بينزل منها والملائكه بتنزل من السماء والعطاءات يرسل السماء عليكم مدرارا مدرارا دي ورا بعض ورا بعض لا تتوقف يقول لك ال ال ال ال يعني يقول لك ايه تدر اللبن يعني ايه تدر اللبن على طول ورا بعضه لا مدرار خير ورا خير ورا خير وي ويمددكم باموال هو ربنا بيدي فلوس الاستغفار بيجيب فلوس وبرضه يمدد مجزومه يقين ويجعل لكم ج... وي- ويمددكم باموال وبنين الذريه تزيد ومراتك تحمل ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا الاستغفار يا جماعه من الاحاديث اللي بتاثر في قلبي جدا قول النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفار كثير طوبى طوبى يعني الحياه الطيبه وطوبى شجره من اشجار الفردوس الاعلى اطيب حياه دنيا واخره للي بيستغفر كتير كتير كتير كتير طوبى عشان كده اللي جاي شعبان وعايز يقفل الصحيفه قبل ما ترفع في شعبان بحاجه حلوه قوي طوبى لمن وجد في صحيفته استغفار كثير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل يبسط يده انا لما بفتح ايدي لابني يعني تعالى خد تعالى خد اللي انت عايزه ليتوب المسيء يعني استغفاره ربنا ي- ي- ينزل عطاءاته بسبب الاستغفار يعني مش مش بيقبل توبة آه، مسيء النهار ده بيبسط يده يعني توب وتعالى خد اللي انت عايزه كل اللي انت عاصتني عشان تاخده من المعصية تعالى وانا اديك احسن منه في الطاعة ليتوب مسيء النهار اللي قعد طول النهار يعصي ربنا ليتوب مسيء الليل اللي قعد طول الليل يعمل موبقات وفواحش ربنا بيقول له تعالى وانا اديك سبحان الله الاستغفار من اسباب عطاءات الله ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم من أسباب القوة الصحية والنفسية والبدنية وال... وال... من أسباب القوة في الحياة الاستغفار وكثرة الاستغفار يبقى لحد دلوقتي خدنا مفتاحين من سلسلة مفاتيح الرزق اللي ربنا جعلها سبب لتوسعة الرزق على الإنسان أول حاجة الصلاة على رسول الله أو تثبيت ورد يومي للصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم المفتاح الثاني ملازمة الاستغفار المفتاح الثالث انا مستعجل انا اقول لكم دلوقتي يا جماعه ولو اني كنت ناوي ان انا اجله شويه صلاه الجماعه انا دخلت كليه طب بسبب صلاه الجماعه انا مستواي في ثانويه عامه ما كانش يجيب كليه طب ولا يجيب كليه اصلا من الخمس كليات اللي تحت كليه طب لحد قبل الامتحان بثلاث شهور ما كانش والله العظيم انا ربنا جعل صلاه الجماعه السبب ان انا دخلت هذه الكليه وانا في ثانويه عامه ما كنتش بذاكر خالص لحد قبل الامتحان بثلاث شهور واحد قعد يكلمني من زمايلي بعد درس خاص على ان ربنا هيفتح عليك لو تدينت وقطعت ربنا رجعت سخنان قلت والله اقسم بالله وده كانت بدايه فتح الله عليا اقسم بالله اول ما ربنا فتح عليا في المذاكره اقسم بالله ما هنام الا لما اصلي الفجر في الجامع فاقسمت بالله والساعه 12 بالليل لسه خمس ساعات على صلاه الفجر طب اعمل ايه امسك مذكره وذاكر صلاه الجماعه رتبت لي وقتي بقيت اصلي في الجامع واطلع اذاكر ربنا فتح نفسي للمذاكره سبحان الله بقيت احضر درس ساعه الاذان يبدا استاذن من الاستاذ حتى لو الحصه دي امتحان ومراجعه استاذن من الاستاذ حتى لو الامتحانات ليله الامتحان انزل اصلي الفجر في الجامع اجي اخرج من اللجنه عايز الحق صلاه في الجامع كان ربنا شرح صدري صلاه الجماعه سبحان الله العظيم والله يا شباب والله يعني سبحان الله العظيم يعني وانا داخل على باب اللجنه حد من احبابي يعني كان داخل معايا فمره في لجنه الميكانيكا اللجنه كانت 8 اسئله والله العظيم اداني اربع اسئله على باب اللجنه والله ما اعرف انهم في المنهج اصلا ولا اعرف اجابتهم اصلا اداني نص الامتحان وانا داخل مرة تانية نفس الشخص يعني الله يرحمه وانا داخل لجنة الاحياء قال لي النظرية العامة للجينات اداني سؤال ما كنتش اعرف انه في المنهج اصلا كل لجنة امتحان كان يديني حتت وكان عنده خبرة كبيرة لما جيت احسب اللي اداهم لي وانا داخل لجنة الامتحان ربنا لما يريد اذا اراد الله شيئا يسر اسبابه ولو انت ولو ما كانش انت تستاهل الموضوع ده او معكش اسبابه حسبت اللي اداهولي فرق معايا كام في المية حوالي 5% انا داخل مجموع كليه الطب بفرق حوالي مثلا 2% زياده حوالي 5% بسبب بس يعني صلاه الجماعه لما صلاه الجماعه رتبت لي مذاكرتي ربنا فتح نفسي للمذاكره ربنا رزقني مجموع اعلى من اللي انا كنت اتخيله واتوقعه يا اخوانا صلاه الجماعه دي فتح فتح وامر اهلك بالصلاه ما ده اللي ربنا قاله في القران وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزقك ايه اللي جاب الرزق بعد الصلاه لان من اعظم مفاتيح الرزق الصلاه عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام وهو داخل الجامع كان بيقول اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك فتح من الله ابواب رحمات الله تفتح لما تدخل بيت الله سبحانه وتعالى صلاه الجماعه وادراك تكبيره الاحرام ادخل بيت الله اكرم ربنا سبحانه وتعالى كريم مش هو ده اللي ربنا قاله يا شباب ربنا قال وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزقك ايه اللي جاب الرزق بعد الصلاه الصلاه من اعظم اسباب الرزق الوقوف بين ايدين ربنا ويا سلام لو الوقوف بين ايدين ربنا بقى في الجامع في بيت الله في بيت الله حي... بيت الكريم لما تدخل بيت الكريم متخيل الكريم هيكرمك قد ايه سبحانه وتعالى متخيل ربنا هيديك قد ايه عشان كده حبيب الله محمد عليه الصلاه والسلام كان عارف ان دخله الجامع دي فتح فكان كل دخل الجامع يقول اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك فتح افتح لي ابواب الرحمات يا رب من عندك لان كل دخل الجامع بفتح من الله سبحانه وتعالى وبتنزل فضل من الله سبحانه وتعالى فصلاة الجماعة من مفاتيح الرزق لحد دلوقتي خدنا ثلاث مفاتيح لحد النهاردة تثبيت ورد يومي من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وملازمة الاستغفار يبقى لازم على لسانك قايم نايم داخل نازل مواصلتك بتركب عربيتك استغفر الله اللهم اغفر لي لازم على لسانك لازمه كده حاجات جميله قوي يا جماعه والله العظيم وتطبيقها سهل جدا ان الاستغفار يبقى لازمه على لسانك في دخلت وخرجتك من اي حته والصلاه على الرسول قبل ما تنام تقعد تصلي على النبي عليه الصلاه ولو خمس دقائق ثالث مفتاح خدناه النهارده من مفاتيح الرزق صلاه الجماعه تكبيره الاحرام الخمس فروض في الجامع المفتاح ال ال الرابع اللي هناخده في حلقة النهاردة بإذن الله ترك المعاصي اللي بتسبب موانع رزق هو في معاصي بتسبب موانع رزق اه طبعا زي قطيعة الرحم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب اجدر ان يعجل الله لصاحبه لصاحب اللي مصاحب الذنب ده يعني مستمر عليه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الاخرة من قطيعة الرحم اكتر ذنب ربنا بيعجل عقوبته في الدنيا قبل الاخره عقوبه عاجله في محق الرزق في محق البركه في الامراض المصايب تمسك البني ادم اللي قطع الرحم تاني ما من ذنب اجدر ان يعجل الله لصاحبه العقوبه العقوبه يعني عاقب الذنب يعني يعني سريع العقوبة يعني جه فلان فعاقب فلان وراه على طول العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من قطيعة الرحم ففي ذنوب بتمثل موانع الزنا من أسباب الفقر الربا من أسباب الفقر يمحق الله الربا والعياذ بالله الزاني بشره بالفقر ولو بعد حين والعياذ بالله القطيعة الرحم من أسباب الفقر الظلم للناس من أسباب الفقر أكل الميراث من اسباب الفقر الغش في الموازين من اسباب الفقر منع الزكاة من اسباب الفقر والعياذ بالله عشان كده يا جماعة ترك المعاصي التي تسبب الفقر اللي, اللي بتسبب الفقر كان يعني حد بيحكي لي حد كان واحد عنده تريلتين عارفين التريلا اللي هي المقطوره العربيه النقل المقطورتين اللي عنده مقطوره ده المقطوره دي بكام مليون يا جماعه عنده مقطورتين عنده عربيتين نقل كل واحده مقطورتين وكان بقى حد غني جدا و... ولكن كان بيشرب مخدرات وكان ظالم وكان بيعمل كل الموبقات الراجل ده عشان يهرب من الضرايب قام كاتب التريلتين باسم مراته دي قصه حقيقيه واقعيه كتب التريلتين باسم مراته سبحان الله العظيم لما المخلوق يتخلى على المخلوق لما المخلوق يقلب ويخون المخلوق وواحد يكتب الفلوس لمراته ومراته ت ت ت يعني تخونه وتاخد الفلوس منه ويحصل طلاق ودي مش فلوسك ودي بتاعتي اللي بيحكي القصة بيقول الوقت ذلك الرجل والعياذ بالله اللي كان بتاع مخدرات وبتاع فساد وبتاع يعني كل المبخات بيقول الراجل ده الوقت بيترجانا ان حد يديله عربيته يطلع يعمل بها مشوار اجرة يعني يبقى اجير على عربية حد او على مقطورة حد سبحان الله العظيم قصة تانية حقيقية حصلت في موقف سيارات واحد بيقول كان واحد عنده عربيتين ميكروباص ملكه العربيه 14 راكب وعربيتين حلوين بيقول الراجل ده ما كانش وراه شغل ولا مشغله طول اليوم قاعد على القهوه يشرب شيشه بقى يعمل اللي هو عايز يعمله بيقول في الاخر الليل يجي السواقين العربيتين كل واحد يقوم مديله الحصيله بتاعه اليوم ياخد الحصيله بتاعه اليوم ويشوف واحده والعياذ بالله من فتيات الليل وياخد العربيه اللي انضف فيهم ويطلع معاها يقع في الزنا معاها ويقضي ليلة في الزنا مع زي بيقول هو ده كان كل ليلة هو ده نظامه بيقسم يعني هذا الرجل الراجل اللي يعني على الراجل الزاني ده والعياذ بالله ان هذا الرجل اللي كان عنده ميكروباصين وكان كل ليله بيزني مع واحده والعياذ بالله بيقسم ان الراجل ده دلوقتي شحات في الموقف بيقول بيجي يشحت مننا اللي يديله 10 جنيه اللي يديله 5 جنيه اللي ما يديلوش حاجه شحات في الموقف ربنا فقره والعياذ بالله مره ركبت مع سواق تاكسي سواق التاكسي قاعد بقى يعني كان ترتيبه صعب شويه والعياذ بالله ويعني والصلاه عنده صعبه بعيد عن ربنا فقعد يشتكي بقى الناس مش قادره تربط ما بين ضيق الدنيا وفقرها وما بين المعاصي للاسف فبيقول لي يا عم الشيخ ده انا يعني ده انا انا بكسب كويس جدا وبكسب الافات في الشهر ال الايجار بتاعي ملاليم مش عارف ادفعه اقول له ايه ده اقول له ايه سبحان الله العظيم ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا اتقوا بعدوا عن المعاصي لفتحنا عليهم بركات ابواب مقفوله ما يعرفوش عنها حاجه من الرزق والبركه ربنا يفتحها في وشهم والدنيا كلها مقفله قدام الجميع ودول ربنا يفتح لهم ابواب الرزق ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض سبحان الله من الآيات اللي تزلزل أي قلب حي قول الله في سورة الجن وأن لو استقاموا على الطريقة لو ظبطوا نفسهم لو استقاموا وبطلوا يحودوا ويبقوا بتوع شمال والعياذ بالله وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا ربنا كان هيعيشهم أحلى عيشة في الدنيا قبل الآخرة المعصية يا جماعة المعصية هي سبب كل بلاء المعصية هي سبب كل مصيبة اكبر تهديد لنعم ربنا عليك في حياتك هي معصيتك لله اكبر المعصية عاملة زي طلقة طايشة ما انتش عارف هتيجي في اي نعمة من النعم هتضرب اي نعمة من النعم ولو نعمة واحدة اتسلبت منك بيفضل الانسان سنين يلف حوالين نفسه والعياذ بالله عشان النعمة دي ترجع تاني فاكبر تهديد كل هم وغم بسبب المعاصي كل مصيبة في الدنيا بسبب المعاصي كل ازمة في الحياة بسبب المعاصي كل سرطان ووباء بسبب المعاصي فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير المعاصي يا جماعه ال- العاصي ده عامل زي واحد مريض سكر بدا السكر يعلى بدا يجيله غيبوبه بدا ي- يحصل له مشاكل في الكلى والعين بدا ي... بدا يحصل له مضاعفات وهو مش عارف يعمل ايه يا ابني ما تروح تدور السبب ايه ما تروح تشوف اللي رفع السكر ايه دور على السبب السبب المعصيه السبب بتاع مشاكل حياتنا هو المعصيه زي واحد عنده جرح الجرح ضرب والجرح جه فيه صديد وبدا الصديد ده ينتشر في الجسم وحصل له تسمم في الدم ودرجه الحراره علت وبدا ينام ودخل المستشفى دور على الميكروب اللي سبب لك كل ده الميكروب اللي بيسبب لنا كل مصايب الايام اللي احنا عايشينها من البطاله والفقر والعنوسه والاكتئاب والهم والغم والظلم و... المعصيه معصيه الله سبحانه وتعالى يا شباب حديث اللي بحبه قوي للنبي عليه الصلاه والسلام من جعل الدنيا همه من جعل الدنيا همه هيموت عايز مراته تبقى مانيكان اجمل من ملكات جمال العالم عايز بيته يبقى احسن من احسن محل جاليري عايز يبقى عنده شقق عايز يبقى عنده حاجات يامن بها مستقبله ومستقبل اولاده واحفاده من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله يعيش مشتت يعيش مروش يشوف برج نفسي في البرج ده عينيه تتخطف وتتحول عليه يشوف واحد معاه موبايل جديد حاجه بقى اخر حاجه انا نفسي في ده يشوف عربيه احسن ماركه انا نفسي في العربيه دي عينيه مخطوفه على كل حاجه نفسه في كل حاجه وعايز كل حاجه فرق الله عليه شمله يعيش قلبه متقطع ما بين ألف امنيه وامنيه دنيويه وجعل فقره بين عينيه مع ما هوش ع- عنده سبع عيال زي الفل ما هوش شايف غير العيل العيان عنده فلوس كتير ما هوش شايف غير مرض السكر اللي عنده عنده ح- نعم كتير ما هوش شايف غير المشكله اللي في حياته خلاص هيتجنن من كتر المشاكل لما الواحد بينزل جوله يكلم شباب في الشارع عن الدين شاب يقول لي طب انا خايف احسن حياه الدين تبقى خنيقه يا ابني ده حياه المعصيه هي اللي خنيقه وجعل فقره بين عينيه كلمه تجيب اكتئاب اصلا و- ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له منها ولم يأتيه من الدنيا لو رزقك النهاردة مليون جنيه وموتت نفسك عشان يبقوا مليون جنيه وشلن مش هيبقوا مليون جنيه وشلن لو رزقك جنيه وموتت نفسك عشان يبقوا 2 جنيه مش هيبقوا 2 جنيه ولم يأتيه منها إلا ما قسم له منها ومن كانت الآخرة همه الله قلبه ده طالب آخرة طالب عبادة طالب وصول إلى الله سبحانه وتعالى كل مشاكله وكل همومه هعمل إيه في أول ليلة في القبر طب هعدي على الصراط إزاي طب لما ربنا يناديني يوم القيامة عشان أعرض على الله هقول له إيه هقول له ربنا إيه على كل مرة عصيته بيها هقول له ربنا إيه على كل نعمة اداها لي وعصيته بيها هقول له ربنا إيه على كل ذنب تبت إليه منه ورجعت تاني فيه هقول له ربنا إيه على كل نظرة حرام نظرتها هقول له ربنا إيه على كل حاجة عملتها بحسبها حلال وطلعت حرام هقول لربنا سبحانه وتعالى ايه شايل الهم شايل هم القبر شايل هم الخاتمه هتبقى حسن ولا سوء شا- و- من كانت الاخره همه ج- جمع الله عليه شمله يبقى انسان باله رايق مزاجه جميل في الدنيا ليه لانه جعل الهم هم واحد بقى وجهته وجهه واحده واللي بيشيل هم الدين ربنا بيشيل هم عنه هم الدنيا واللي بيشيل هم الاخره الدنيا كلها بتتطفى في عينيه فما عادش مفزوع وخايف لانه ما عادش معظم الدنيا اصلا من- ثمار هم الناس فاكره يجي ناس يتريقوا على المتدينين في التلفزيونات والتوك شو يقولوا ده الناس دي بتشيل الهم وتتكلم عن الاخره يا ابني انت اصلا حملك لهم الدنيا هو اللي جايب لك اكتئاب اللي شايل هم الاخره ده الدنيا اتطفت في عينيه فما عادش عنده هموم ومن كانت الاخره همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه غناه مش في را- مش في فلوس في جيبه غناه مش في رصيد في بنك غناه مش في سندات ملكيه لشقه ولا حته ارض غناه في الركعتين اللي كل ما بيتزنق بيصليهم بين ايدين ربنا ربنا يفرج كربه غناه في كلمه يا رب اللي عارف انه بيرفع ايده لربنا قبل ما ايده بتنزل الاجابه بتنزل معاه غناه في فتحه المصحف غناه في خزاين ربنا اللي ماشي في الدنيا زي اللي ماشي ما فيش في جيبه مليم بس ابوه في جيبه مليون جنيه فكل اللي في جيب ابوه حاسس ان هو في جيبه حاسس ان كل اللي في خزاين ربنا في جيبه ما دام ماشي مع ربنا سبحانه وتعالى اللي بيصاحب حد غني وكريم بيديله بيديله طب اللي بيصاحب الرزاق هيرزقه هيرزقه اللي بيصاحب الفتاح هيفتح عليه هيفتح عليه سبحانه وتعالى وجعل غناه في قلبه غناه هنا اهو واتته الدنيا وهي راغمه كلمه كبيره قوي يا جماعه مناخيرها في الراغمه مناخيرها في الرغام في التراب الدنيا جايه له غصب عنها الدنيا جايه تترجاه ان هو يقبلها واتته الدنيا الدنيا مش اتته الرزق ولا الفلوس ولا العافيه واتته الدنيا وهي راغمه ايه الجمال ده سمعت الحديث ده دقت بقلبك من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه زي اللي اتحول على صبعه كده وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما قسم له منها ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلب السعادة ايه وأتته الدنيا وهي راغمة اتكلمنا عن اربع مفاتيح من مفاتيح الرزق النهارده يا جماعه فاكرينهم تثبيت ورد ثابت في الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ملازمه الاستغفار يبقى لازمه على لسانك على طول ال- ملازمه الاستغفار صلاه الجماعه صلاه الجماعه إيه، الصلاة في بيوت الله سبحانه وتعالى والحاجة الرابعة اللي اتكلمنا عنها ترك المعاصي التي تصيب الفقر وتقلل الرزق يبقى أربع حاجات وستة في الثلاث حلقات اللي فاتوا يبقى أربع حلقات لحد دلوقتي اتكلمنا فيهم عن عشر مفاتيح من مفاتيح الرزق إن شاء الله بإذن الله الحلقة الجاية نكمل سلسلة مفاتيح الرزق سلسلة جميلة ومباركة بإذن الله وبتفتح لنا أبواب السعادة وأبواب الفرحة وأبواب النجاح لأن الرزق ذرية الرزق فلوس الرزق جواز الرزق آه، شفاء الرزق آه، شهادة الرزق دين الرزق علم شرعي الرزق حفظ قرآن اللهم ارزقنا اللهم ارزقنا اللهم ارزقنا اللهم وسع لنا ارزاقنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم امين اللهم امين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خير أسماؤه الحسنى تجلت في الورى فاهتف بها واجعل لقلبك من ضرى إنا فتحنا والفتوح ميسرا ميسرا فتحا مبينا ليس فيه تعسرا إنا فتحنا والفتوح ميسرا ميسرا فتحا مبينا ليس فيه تعسرا أسماؤه الحسنى تجلت